بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء مع الدرس الخامس في شرح اسمه تعالى التواب وهذا الاسم كثر ذكره في كتاب الله عز وجل وكثر التذكير بهذه المادة العظيمة لأنها هي الفلاح وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بالرغم من أن ذلك كان في المدينة بعد طول جهاد وطول صبر وطول تعبد وطول طاعة لله وللرسول قيل لهم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عرفنا فيما مضى أن التوبة مقام يلزم المؤمن باستمرار يعني المؤمن لا غنى له عن هذا المقام ولذلك في آخر سورة الأحزاب ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يبقى التوبة لا يستغني عنها المؤمن أبدا في أي لحظة من لحظات حياته لا يستغني عنها في يوم ولا في ساعة بل ولا في لحظة يكون ذاكرا لله باستمرار باسمه تعالى التواب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذكرنا أمثلة من ورود هذا الاسم وإحنا كما بينا تسع مرات التواب الرحيم مرة تواب حكيم مرة توابا بالإفراد وهذا الموضع الذي فيه التواب بالإفراد جاء في سورة النصر وهو المتبقي لنا من ناحية التعليق على الآيات التي ورد فيها اسمه تعالى التواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا هذا هو ورود ورود اسمه تعالى التواب بالإفراد ليس مقترنا بغير من الأسماء وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه سأل الصحابة في جمع من الصحابة فقال ما تقولون في هذه السورة قالوا يأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا يأمره أن يسبح بحمده وأن يستغفره فقال وأنت يا ابن عباس قال أما أنا فأقول هذه السورة هي أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام فعمر قال ما فهمت منها إلا ما فهمت يا ابن عباس واحد يقول طب ليه لماذا يعني الصورة دي فيها أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء نصر الله والفتح فين أجل الرسول هنا طيب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فين أجل برضه هنا فسبح بحمد ربك واستغفره طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته يسبح بحمد الله واستغفره لا هنا في تسبيح زائد ولسه في بقية بقية من تسبيح الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العبودية العظيمة تسبيح والاستغفار طب ايه بقى فين اجل الرسول هنا عليه الصلاة والسلام اجل الرسول هنا واضح بعد الفهم الدقيق لامير وانا عمر ولابن عباس رضي الله عن الجميع نحن نعلم وكما بينا أيضا في الدروس الماضية أن الاستغفار يكون عقيب الطاعة ليس فقط الاستغفار صباحا ومساء وليس فقط الاستغفار من الذنوب بعامة وإنما يكون أيضا عن عقيب الطاعة ليه على الوجوه التي ذكرناها فيما مضى أولا من التفريط في هذه الطاعة والتقصير والغفلة أنها لم تكن على المستوى نمرة اثنين قد تكون ليست على السنة وإنما كانت على البدعة يبقى دي برضه إنسان يستغفر الله منها ويتوب منها لعل الله أن يدونها له على أنها كانت من السنة ما التوبة بتعمل كده يبدل الله سيئاتهم حسنات نمرة ثلاثة من العجب الذي أصابه عند هذه الطاعة إذ يظن أنه فعلها بعضلاته وقوته لا بعون الله وتوفيقه وبخلق الله لطاعته يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين شرحنا ذلك تفصيلا فيما مضى فالاستغفار وقيب الطاعة أمر معلوم عند العلماء يعني مثلا عقب الحج يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبلنا من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يعني بعد الإفاضة والحج خلاص تم إن استغفروا الله يبقى الاستغفار عقاب الطاعة ليه حصل تفريط كثير تقصير غفلة وياما الإنسان مع التعب ومع المجهود بيفوت كتير يبقى في نهاية الطاعة يستغفر وعقب الوضوء معلوم أن المؤمن يقول عقب الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أهي توبة عقب الطاعة وعقب الصلاة تستغفر الله ثلاث مرات وعقب قيام الليل والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون وسورة المزمل هي سورة قيام الليل وسيأتي ذكر الآية الأخيرة فيها إن شاء الله هي سورة قيام الليل وفي آخرها واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فالاستغفار عقيب الطاعة أمر معلوم في الدين ليه على الأوجه الثلاثة التي ذكرناها يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بقى أين طاعته في هذه السورة هو مهمته أن يبلغ إن عليك إلا البلاغ ها هو قد بلغ الأمة وبلغ الرسالة ودخل الناس في دين الله أفواجا ما الذي تبقى عليه عليه الصلاة والسلام آه تبقى بقى إيه إن الطاعة دي كلها الجهاد ده كله البلاغ ده كله الصبر ده كله اللي صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل هذه الحياة عايز يختم بقى يختم بإيه بالاستغفار تسبيح بالحمد والاستغفار شفت بقى المناسبة يبقى المناسبة ان هو بيسبح بحمد ربه ويستغفره من من قبل ذلك نعرفين له كم في اليوم الواحد يحصون له في المجلس الواحد يقول ربي اغفر لي وتوب علي مئة مرة في المجلس الواحد يعني مش حاجة جديدة عليه امال ايه الجديد هنا لا ده الجديد هنا بقى ايه نهاية طاعات الرسول عليه السلام وحياة الرسول يختمها بالايه بالاستغفار والتوبة هو ده الملحظ الذي لاحظه ابن عباس وعمر رضي الله عن جميع الصحابة فيبقى دي أجل الرسول آه نعم أجل الرسول فسبح حمد ربك واستغفره لأنه في نهاية حياته أدى وجاهد وفي الله حق جهاده وبلغ الحق وصبر وثابر وأطاع ربه عز وجل وفعل ما تعلمونه من عليه الصلاة والسلام فكانت النتيجة بقى أن يختم الطاعات دي بالإيه بالاستغفار ليه مسك الختام حتى يصل إلى القمة المناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إيه القمة المناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام صاحب الإيه المقام المحمود صاحب الوسيلة والفضيلة امال إيه وصاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم لواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر سيد البشر يبقى لازم عبودية الاستغفار والتوبة دي تكون في ايه مسك الختام لكل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس لما ذكر قال هي آجل رسول الله عليه الصلاة والسلام لماذا يؤمر لأن تعرف تقول لي كده سبب الاستغفار ايه تسبيح بالحمد والاستغفار ايه ما هو بيسبح بالحمد ويستغفر ده هو زعيم الحمادين عليه الصلاة والسلام وزعيم المستغفرين أما يبقى بس منازلته هنا ايه بفعل الله عز وجل لأن النصر بيد الله ودخل الناس في دين الله أفواج كل ده بفعل الله سبحانه وتعالى طب يسبح من إيه بقى ده هل ده سبب للاستغفار ولا ولا يعني سبب لا مش سبب للاستغفار أمال الاستغفار سببه إيه يبقى لازم بقى إيه اللي هو نهاية طاعات الرسول ونهاية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى فيها التسبيح بالحمد وإيه والاستغفار اللي هو الاستغفار وقيب الطاعة وده اللي فهمه ابن عباس وعمر رضي الله عن الجميع ثم قال إنه كان توابا كان في في بادئ الرأي يعني الأولى أن يقول إيه إنه كان غفارا قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فسبب حمد ربك واستغفره إنه كان لم يقل غفارا برغم من هنا استغفاره إنه كان توابا طب ليه؟ احنا عارفين في فرق بين التواب وبين الغفار في سورة غافر وجدنا الكلام ده وقدمناه بالتفصيل حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب و وبالعطف هنا قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إله المصير يبقى لماذا عطف هنا بالواو في العزيز العليم لم يعطف وفي فيما تبقى من الأسماء لم والصفات لم يعطف إنما هنا عطف ليه ليبين سبحانه وتعالى ان هنا غافر الذنب غير قابل التوب ده شيء وده شيء عشان نبقى عارفين الفرق بين الاثنين غافر الذنب لان التوب ليس فقط على الذنوب ومما صدر من الكبائر او من الكفر او من الشرك ده التوبة تلزم المؤمن ما احياه الله سبحانه وتعالى مقام حتى شفت في نهاية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انه كان توابا وخصوصا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذنوب ايه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام كان ذنوب غفرت ما تقدم وما تاخر انما التوبه احنا قلنا ايه ذكرنا التوبه قبل كده وعرفنا انها مقام في كل طاعه بتتوب ليه عشان تحسن المستوى انت قصرت غفلت ما عرفتش تعمل العمل ده كويس فبتستغفر عشان ترفع العمل لو استغفرت من هذا الاستغفار والغفلة بيسجل لك هذا العمل ايه على القمة بحسب التوبة ودرجة التوبة التي تبت بها بعد الطاعة خلي بالك من دي كويس إلى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم شرحناها بالتفصيل وما يتعلق بها من الأحاديث والآيات يبقى مقام التوبة مش بس من الذنوب والمعاصي والكبائر لا من الطاعات نفسها ليه شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا المعنى وده يعني من صفحة 670 لغاية آخر المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوي يعني أنا أقول لكل طلبة العلم عليهم أن يقرأوا هذا الكلام الكلام عدة مرات مش مرة واحدة لأنه مش مش جرنان هتقراه جريدة هتقراه تفهمها ولا كلام عالي ده كلام عالي عالي عالي عالي خالص في التوبة خالص وديك شفت اللي هيتابع الحلقات الفتوى النهاردة هيعرف ان هو ده هو ده الكلام عن اسماء ربنا هي دي المعاني العالية جدا مش مجرد تاب واحد زنى ورب تاب عليه ولا سرق وتاب عليه بس هي كده التوبة طب والنبي عليه الصلاة والسلام ايه توبة النبي بقى وكل يوم ربي اغفر لي وتوب علي لان المغفرة غير التوبة التوبة دي معناها ايه رفع رجوع من الادنى الى الاعلى رجوع من الادنى خمسة من عشرة لا هوب ارجع الى الاصل ايه الاصل ستة من عشرة طب وصلت لست ارجع الاصل الاصل انك تاخد عشرة من عشرة طب ارجع بقت ست بقت سبعة ارجع بقت ثمان وهكذا وتفضل باستمرار رجوع رجوع رجوع الى الايه الى اعلى درجة ويختم لك بمسك بمسك الختام وهو ده اسمه حسن الخاتمة نسأل الله عز وجل أن يختم الجميع المسلمين بحسن الخاتمة وده لأن إيه بتحسب حياتك كلها بقى على الخاتمة دي الوقت اللي أنت مت عليه كان مستواك إيه في الصلاة كان مستواك إيه في الصيام كان مستواك إيه في طلب العلم أو المعروف والنهي عن المنكر كان مستواك إيه في, في, في الطاعات على اختلافها وتنوعها مستواك كان مثلا سبعة من عشرة يبقى كل حياتك عند الله بقت سبعة من عشرة إلا من تاب وآمن فالتوبة هنا مش بس من ذنوب ومعاصي لا من نقص الطاعة أو أو من أو من تفريط في الطاعة أو من عدم انضباط الطاعة على السنة أو من أن الإنسان يظن أن ذلك بعضلاته وبقوته مسألة العجب كما شرحناه وبيناه يبقى التوبة دي مش بس من ذنوب لا للدرجات عشان تعود للأصل والأصل أنك تاخد امتياز عند ربنا سبحانه وتعالى فدايما ترجع ترجع ترجع ترجع وربنا بيتوب عليك كلما رجعت والإنسان بيرجع كم مرة في حياته ملايين أو مليارات المرات كل يوم كل يوم شغال مش مجرد لفظة لا ده بيرجع باستمرار عايز ياخد درجة أعلى شوف كلام شيخ الإسلام بقى في, في, في الملحظ ده ولا تكاد تجد أحدا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى يكون متتبع المعنى ده ويركز عليه عشان يبلغه للناس يقول صفحة 696 696 يقول الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب من العمل الناقص إلى العمل التام شفت الكلام بقى من العمل الناقص إلى العمل التام هو ده اللي احنا عايزينه يبقى انت بتصلي بس الصلاة ايه ناقصة في الخشوع وفي ال... طب انت عايز ايه تستغفر عشان الصلاة تبقى كاملة فصليت خلاص والأوقات انتهت هتدخل من جديد وبتستغفر وتتوب عشان القديم يبقى بدرجة الجديد هو ده يبقى من العمل الناقص إلى العمل التام ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه أظن أنا إيه الكلام ده أنا شرحته تفصيلا وهنا عند شيخ الإسلام واضح جدا من خمسة من عشرة إلى أعلى إلى ستة وستة اشتغل توب ما التوبة ما توقفش لسبعة وهكذا فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم ده المؤمنين العاليين بقى خلي بالك في كل بل في كل ساعة بل في كل لحظة كل لحظة بس احنا نمين نوم عميق بل في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك في ايه طعامه كل ما ياكل يجد ذلك يزداد شكر لله يزداد إحساس بالنعمة لها الطعام ده خرج من الطينة إزاي كيف ترتبت فيه وكيف تركبت فيه العناصر ومواد صالحة للتغذية وحاجات للفيتامينات وحاجات لمقاومة للأمراض وحاجات مش عارف بروتينات وإيه ده يجد كل ما يأكل كل ما وجبة يزداد بصيرة يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى انتبه بقى لدي يرى تقصير تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية يرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية هو ده اللي أنا بقوله على التوبة وصلت سبعة من عشر لا لا لا لا لا, لا. ده حق ربنا أعلى بكتير ها اجتهد وتب واستعن بالله واضرع الله ان ربنا يتوب عليك من الدرجة اللي, اللي تحت دي اعلى شوية آه ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية يا عم ده راجل طيب وصالح وبيقول معروف وانا على المنكر وبيشتغل وشغال في الدين وبيتصدق وبيحب يقول لك لا لا لا لا لا المقامات العالية لأن ربنا هو الأعلى مهما فعلت فحقه أعلى وأعلى وأعلى يا قلبي ما حضرش المقامات العالية دي استغفر بقى الله وتوب إليه من هذا آه. ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها فهو طب يعمل إيه ييأس من اللي فات لا فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار استغفار وتوبة باستمرار ده راجل صالح وعالم وراسخ في العلم وعارف بالله وعابد ومع ذلك كل شويه بيزداد لك لا لا لا لا حق ربنا والله العظيم اعلى من كده لا لا لسه لسه لسه وهكذا بل هو مضطر اليه دائما في الاقوال والاحوال الى الاستغفار اي كلمه اي بتاع على طول استغفار في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزياده في القو في القوه في الاعمال البدنيه القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية الكلام كتير بس أنا مفيش وقت عشان وإن كنت أنا يعني فصلت الكلام ده, الكلام ده قبل ذلك والله لو يعني لولا أن يجد بعض الطلاب النابهين مللا لأعدت ذلك الدروس دي عدتها تاني بترتيب أفضل في التواب سبحانه وتعالى مش مجرد واحد سرق بيتوب أو زنى بيتوب ده العلماء علماء الأنبياء أنبياء طب سيدنا إبراهيم مش ده خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا خليل الله إبراهيم ومعاه إسماعيل وأرنا مناسكنا وتب علينا يبقى التوبة مش بس مجرد من سرقة ولا من شرك ولا من كفر ولا من زنا لا تأدية العمل ده المستوى إيه عايزين يزودوا كل ما يزيد يبقى محتاج توبة تاني عشان يرتفع لحق الله لأنه الأعلى آه يبقى التوبة مش بس إيه من الكبائر من سرقة من زنا مما شابه أدي كلام شيخ الإسلام والكلام الحقيقة يعني كلام نفيس جدا في الثلاثين صفحة دول اللي بيتكلم فيهم عن إيه عن التوبة وعن مقاماتها ولا لا سيما في إيه يعني مثلا مما مضى التوبة من المستحبات من ترك المستحبات وبرضه لو فعل مستحب هيتوب منه المستوى مش تمام مش هو المستوى مش ده اللي يليق بربنا امال ايه لا ده ما عملش المستحب مثلا اذكار الصباح والمساء لم يفعلها وعاش 60 سنه يقول لك يوه 60 سنه ما بذكرش ربي بالاذكار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا اياها ورغبنا فيها وحضنا عليها 60 سنه ما بعملش اذكار الله الله الله الله, الله. الله. وانا مثلا جه عاش 10 ايام هو التزم في العشر ايام دول بالاذكار دي وزعلان قوي نادم قوي انه عملهاش قبل كده عارف الندم ده وكله التزم وابتدى يذكر ربنا في الصباح والمساء ونادم على اللي فات وبيسترجع وبيستغفر الله يعده عنده من الذاكرين الله صباحا ومساء في طول حياته هو ده حسن الخاتمه هو ده اللي احنا بندندن حواليه توبة من ترك المستحبات واحد ما بيصليش الضحى اي اعمال مستحبة بقى واحد مثلا ما اقامش الليل وجه ربنا هداه وبقى يقيم الليل طيب خلاص توب الى الله سبحانه وتعالى من اللي فات واندم واستغفر وعوض ان ربنا يرفع لك درجتك كانك اقمت الليل طوال حياتك ده التواب ومين كم واحد البشر مليارات بس هم يتوبوا وهو هو مش هو تائب على واحد ولا اتنين ده تواب يا عم ده على البشر الواحد البني ادم الواحد الرجل او المراه المفروض يتوب في اليوم مرات ومرات ومرات مش بالكلام مع كل طاعه حتى مش مع بس المعصيه ومع التقصير والغفله ما هو التواب انت خايف ليه؟ يقول لك طب انت بتتوب يعني بترجع احنا قلنا التوبه يعني ايه؟ الرجوع وذكر بس بالمعنى ده عشان ما يتنساش يقول لك احنا التوبه يعني الرجوع اه طبعا الرجوع طب ده رجوع العبد من الى من درجة ادنى الى درجة اعلى من معصية الى طاعة مثلا يعني من شرك الى توحيد من كفر الى ايمان طب كويس جدا كل ده ايه توبة يبقى ده رجوع اهو ومن حال الى حال طيب ربنا بقى رجوع اه التواب اه بيرجع ازاي بقى من غضب عليك الى رضا عنك اهو ده رجوع انت عارف في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم اللهم اني اعوذ بايه برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يبقى ربنا رجع لما كان سخط عليك ثم رجع بأراد عنك وابتدى يلهمك التوبة ويوفقك ويعينك عليها لغاية لما تتم العمل يقبله منك ده التواب التواب سبحانه وتعالى شفت المعاني بقى ازاي يبقى ايه بقى الم- المسألة اظنها واضحة تمام الوضوح هناخد ايات بقى ايه في كتاب الله عشان نفهمها بالمعنى ده نفهم الآيات بالمعنى نعرف أن التوبة باستمرار ما يستغني عنها المؤمن أبدا ومن شوف ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين. ده هم مؤمنون أصلا مؤمنات يتوب عليهم في إيه؟ نعم المستوى حق ربك هو الأعلى مهما فعلت فهو الأعلى أمال طيب خد كده إيه مثال موسى عليه السلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ما دفع موسى إلى هذا الطلب إلا حبا رهيبا لله عز وجل وحق الله أن يحب أكثر وأكثر اللي هو التأله واخد بالك لكن الله سبحانه وتعالى قال لن تراني لا تستطيع أن تراني ولكن انظر إلى الجبل عشان تعرف أنك لا تستطيع في الدنيا بالخلق ده لا تستطيع فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك أنا جريء كده وعايز أنظر إليك مرة واحدة كده وأنا بخلقي هنا في الدنيا المؤمنون ينظرون إلى ربهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في الآخرة بس بخلق آخر غير الخلق الضعيف ده اللي احنا فيه هنا ده مسائل في الآخرة بتختلف فهنا ايه يعتبر ذلك ايه كأن في غفلة فقال سبحانك تبت إليك وموسى ده الكليم الكليم إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الآيات يبقى موسى عليه السلام له ما له عند الله عز وجل وعايز يقول له تبت إليك وأنا أول المؤمنين وهو ما طلب إيه ده طلب أنه يرى ربنا ربنا بس بس كانت في غفلة هنا فقال سبحانك طيب يبقى دي توبة إيه أنبياء المستويات العالية عايز نقول أحب- أحببت الله خفت الله لا ده أنت عايز ترفع شوية كمان قال له تبت إليك بيرفع لحق الله الرعب من الله والخوف من الله والح- وحب الله التأله الكامل لله عز وجل مثلا في سورة إيه التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مس- ده تهديد لأمهات المؤمنين مسلمات مؤمنات قانتات يعني دائمات على الطاعات القنوت دوام الطاعة قانتات وبعدين قلنا الطاعات بعدها ايه استغفار وتوبة عشان تعلو مهما فعلت لا لا حق ربنا لسه لسه لسه لسه اشتغل اشتغل بس لسه بدري اعلو تاني تاني لغايه لما تموت وانت في الحال ده وما فعلت انت ولا جميع الانبياء مش لن نوفي الله حقه ابدا انسى بقى واخد بالك فهنا شوف يقول ايه الكلام كله على توبه ال- دي امهات المؤمنين مسلمات مؤمنات قانتات تائبات يبقى التأبات هنا مع الطاعة الدائمة ومع الإسلام والإيمان ليه؟ ده قانتات يعني خلاص مش محتاجة توبة لا مش محتاجة توبة ازاي؟ ده انت عشان انت غافل وفاهم من التوبة من السرقة والزنا بس ومن الكفر والشرك لا ده التوبة دي من مستوى العمل تائبات يبقى شوف دوام طاعة دوام طاعة ويلزمهن التوبة عشان ايه ارتفاع المستوى العبودية والدرجة عند الله سبحانه لابد تائبات عابدات يقول لك الله طب ما كان قال عابدات قبل تائبات نقول له لا لأن التوبة من العبودية لله سبحانه وتعالى التوبة من العبودية عابدات سائحات سيبات وأبكار طيب مثال آخر احنا قلنا غافر الذنب وقابل التوبة عشان ده شيء وده شيء قابل التوب يشمل ايه مش بس اللي كان مخطئ وبي- بي- بيرجع الى ال- ال- الى الصواب لا الدرجات درجة مثلا من عشرة لا بيرجع لثمانية بيرجع لتسعة وهكذا يبقى قابل التوبة بس انت اجتهد وتوب الى الله سبحانه وتعالى يبقى ده شيء وده شيء عشان كده تم العطف وشرحته بالتفصيل قبل كده بس الواحد بيزعل قوي يعني الواحد بي- بيكاد النفس نفسه يتسد ان الناس مش واخده بالها فاكرنا ايه بيقول كلام بايت وخلاص ده ربنا ده اسماء ربنا صوت ربنا وبشرح شيخاء الاسلام بشرح البطلين الكبيرين ابن تيميه وابن القيم مش ع- ما ما- مش لاقي مش لاقي مش عارف الاقي كلام زيهم يعني اقرا في التفاسير وفي الكتب المستوى ده ما بلاقي المعلومه عند الشيخين بيبقى حاجه عاليه قوي فضل وفتح من ربنا سبحانه وتعالى طيب ايضا راينا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون للصحابه هم في المدينه بعد ده كله لهم وتوبوا الى الله جميعا مهما كنت تلاقيك غلطت نظرت مره عملت بتاع كده ما خدتش بالك لم تحرص أه، ها. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون الترجي لعلكم تفلحون بالتوبه برغم اللي عملوه والجهاد والبتاع وكل شوف الصحابه بقى شوف انت بقى الصحابه دول مين خير القرون وخير الناس بعد الأنبياء المرسلين هم يعني عمالقة عمالقة حقيقة بالنسبة ل- لمن دونهم يعني احنا بالنسبة لهم أقزام وأقل من الأقزام ده كي- خير كبير أول لما يبقى أقزام يبقى لنا وزن جنبهم ومع ذلك يقول لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ورأينا إبراهيم وأنا ماسك- مناسكنا وتوب علينا طيب الآية في سورة أيضا النساء إنما يريد الله ليبين لكم بعد التكليفات بقى ال- التي سبقتها بس مفيش وقت للشرح ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يبقى الأول البيان التعريف والتعليم الخير والشر أمر ده النهي ده التفاصيل دي طيب ويهديكم ايه الهدى بقى هنا نعم هي يهدينا السطر ومسلمين يعرفنا طب ما انت عرفك وما بتعملش بقيت مغضوب عليك زي اليهود ده انت بتقول له عرفني واخلق فيها العمل الهمني الهمني رشدي وقني شر نفسي اهدني الصراط المستقيم خلي بالك عشان ده كلام هام جدا يبقى يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم من الانبياء والصالحين بحيث ما تعرف حاجة تعمل بها هي دي الهداية هو ده اللي انت بتسأل ربك كل يوم في الفاتحة عدة مرات تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم تقول هكذا يبقى دي الهداية يبقى ويهديكم مش بس يعرفك سؤال الذين من قبلك يعني ايه يجعل عندك العزيمة الجازمة والإرادة القوية على الالتزام بما عرفته والعمل بما علمته ده اللي هو ايه ده اللي هو يهديكم وده اللي فعله السابقون فبيهود اولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده ودي كل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى ويهديكم سنن الذين من قبلكم اللي هو ده الايه اللي هو اراده اللي هي الشرعيه التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها لمن ارادها واهتدى بها ويهديكم سنن الذين من قبلكم طب خلاص بقى انت عايز منه ايه تاني بقى عرف وعمل ووفق في العمل لا ازاي ويتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ويتوب توبة اه توبة مهما كنت من انت لابد من تقصير وغفلة دي قاعدة اما مش ربنا هو التواب انت هتتوب من ايه بقى لو انت ممتاز من اول يوم كده اخر يوم كده زي انت ما فيش رجوع يبقى تواب ازاي انت لازم تتوب وتكثر التوبه امال ايه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يبقى يبقى انت دايما ايه في توبه وفي ترقي ما حييت ومهما اجتهدت في تقصير في البيان وفي الهدايه لابد من نوع تقصير وغفله عشان تستغفر وتتوب والاستغفار عبوديه والتوبه عبوديه امال ايه كل دي عبوديات عشان كده قال تائبات وبعدها إيه؟ عابدات لان التوبه داخله في العبوديه ف- آه، ويتوب عليكم شوف الايه وت- وشرحها وترتيبها والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا مالا عظيما يا ربنا يتوب عليكم يغيرك من إرادة الشر إلى إرادة الخير من الهدى من ال- من من من من- من الضلال إلى الهدى من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى والله يريد أن يتوب عليكم واخد بالك برغم أنك تبين لك واهتديت وهداك الله سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات اللي هم حاصل دلوقتي وما أكثرهم أكثر من الدود ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما شوف هم عايزيننا نروح فين أما شرع الرسول عليه السلام وشريعة الرسول عليه السلام عايزة تودينا فين آه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يبقى شوف التوبة مش بس من معصية إلى طاعة لا ده التوبة دي لا يفارقها المؤمن أبدا ما أحياه الله سبحانه وتعالى وعز وجل نعود بقى لقول ال- ال- ال- الخطاب موجه النبي عليه الصلاة والسلام فسبح حمد ربك واستغفرنا وكان ايه توابا يبقى رأينا المؤمن مهما فعل لازم يتوب علي توب تاني طب النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدف ايه ان ربنا يرضى عنه وخلاص يبقى زي باقي المؤمنين او باقي الانبياء حتى لا ده الهدف التميز على الجميع ده سيادة البشر وسيادة ولد آدم درجة عليا عليا والوصية والفضية لا تكون إلا لعبد واحد فربنا يريد له أن أن يبلغها الوصية والفضيلة أمال إيه؟ ما احنا بنصلي عليه ليه عليه الصلاة والسلام باستمرار وكل دي أسباب قدرها الله لينال الوسيلة والفضيلة التي لا تكون إلا لعبد واحد والرسول صلى الله عليه وسلم رجى أن يكون هو ذلك العبد شفت بقى الكلام عليه الصلاة والسلام يبقى إنه كان التوبة مش إنه كان غفارا ورغم إنه يستغفر الحمد لله واستغفره استغفار اللي هو عقيب الإيه الطاعات وتفضل كده تواب للدرجة الدرجة وحس يصل إلى الدرجة العليا العليا العليا اللي يسود بها على الع... على الكل على الجميع واخد بالك يبقى إنه كان توابا شوف كيف تاب عن- على النبي عليه الصلاة والسلام كيف تاب على النبي لقد تاب الله على النبي وعلى وشرحنا الآيات دي من سورة براءة يبقى سبح حمد ربك واستغفرنا وكان ايه توابا رأينا فيها ما قالش غفارا ليه لأن دي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ده أجل النبي عليه الصلاة والسلام في السورة دي يعني معناها التواب يأمرك أن ترتفع وترتفع وترتفع وتجتهد واحد في سبق وفي النفس الأخير وبيزيد السرعة جدا عشان يوصل لإيه يبقى هو الأول فهو عليه الصلاة والسلام هو أول العابدين وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الوسيله والفضيله عليه الصلاه والسلام واتخذه الله خليلا امال ايه وسيد ولد ادم بما فاء ابراهيم عليه السلام اه شفت انه كان ايه توابا شوف جايه فين المره الوحيده اللي جت فيها التواب منفرده وجايه في الخطاب موجه فيها للنبي عليه الصلاه والسلام طيب انظر كلام كده يعني ابن القيم نذكر به انفسنا واياكم من مسألة التوبة دي فضل ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه بقى ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله يعني فرح ربنا أعظم فرح شرحناه في الدرس الأول لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه الحديث واخد بالك ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له محبته بالتوبة كان راجل مذنب فلما تاب غفر له وأحبه سبحانه وتعالى وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها ومع ذلك يحبه هو اللي مديها له يبقى شوف تح- كرم شوف كرم ربنا هو وصفه كده هو التواب صفته كده سبحانه وتعالى بس الناس في غفلة مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى وصفته ايه وملأ سبحانه وتعالى سماواته من ملائكته محدش يقدر يحصيهم ابدا الا الله واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض شفت بقى شفت الغفار والتواب واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين كما انت عارف في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عادن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الكلام ده كله عشان إيه للمؤمنين بقى خلي بالك واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين تواب وغفار بيهيئ لك الأسباب حتى اللي أنت مالكش علاقة بيها والاستغفار لذنوبهم ده حملة العرش ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته على النحو الذي ورد في سورة غفر آه فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه عز وجل ويدعوهم إلى سؤاله فيدعو مسيئهم إلى التوبة ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه وفقيرهم إلى أن يسأله غناه وذا حاجتهم أن يسأله قضاءها كل ليلة ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه وعذبوا أولياءهم وأحرقوهم بالنار إزاي بقى فين الكلام ده نعم مش عارفين الكلام ده في سورة البروج إن الذين فاتوا المؤمنين المؤمنات ثم لم يتوبوا يا الله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم لم يتوبوا هو, هو ممكن يتوبوا ده يدعوهم إلى التوبة التواب وهم عملوا إيه حاربوا الله وعادوا أولياءه وعذبوهم أيام تعذيب وحرقوهم بالنار الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود الآيات ومع ذلك يقول لهم لو تاب خلاص بل السيئة دي يتحطوا قدامها حسنات فأولئك سيئة يعذبوا أولياء الله العباد الله المؤمنين ويحرقونهم بالنار ولو تاب هتتبدل حسنات تقول لي ازاي بقى انا عايز حق انا بقى انا بقى انت مالك انت انت مين انت, مين انت يعني حقك هتاخده حقك هتاخده يعني واخذ من باب واسع لان هو التواب هو اللي هيدي لك حقك سبحانه وتعالى انما انت عايز انت عايز ايه انت بقيت ايه عايز انت هتعمل زي اللي زي اللي حلف على رجل قال له والله لن يغفر كان من العلماء واخطا والله لن يغفر الله لك قال من هذا الذي يتألى علي قال لي اغفر انت بتحلف ان انا ما اغفرش انت مالك ايه انت مين انت ده هو الغفار ده هو خلق البشر اساسا عشان الذنوب عشان يعيطوا ويستغفروا يا رب سامحنا يا رب فكده عشان هو الغفار ويحب الاستغفار ويحب دي عبودية عالية جدا الاستغفار ويحب التوبة يحب التوابين يحب المتطهرين امال ايه فهنا يعني ولذلك شوف بعض السلف بيعلق على الآية ديت انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة فهذا الباب يدخل منه كل أحد كل أحد إلى محبته سبحانه وتعالى فإن نعمته على عباده مشهودة لهم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات شوف الكلام الجميل يعني هنا في إيه في هذا الموطن ثم لم يتوبوا عذبوا أولياءك يا رب وتحريق بالنار ويرمي المرأة ومعها طفلها همت خلاص هترجع وتسمع كلامهم وترتد قال لها رضيعها اصبري يا أمة لك الحق اصبري يا أمة اصبري أنطقها الله سبحانه وتعالى وأرحم الراحمين ومع ذلك بيدي فرصة للتوبة لمين للي عملوا كده في حد يتصور ده حد يقول لربنا لا بقى يقول له لا كما قال الثاني اللي تقلع الله وحلف ان ربنا ما هيغفر لك قال اني قد غفرت له واحبطت عملك انت بتتحكم في ربنا والله ما هيغفر لك انت مالك انت لا اله الا الله ده ادعو ممكن تدعو اللهم عذب فلانا واطمس على قلوبهم واجدد على واطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم اه ممكن تعمل كده انما ان انت اه تتألى وتقول والله لن يغفر الله لك ده كلام ما ينفعش خالص ده كلام ما ينفعش يبقى دي الآية من سورة الايه البروج طيب ناخد آية تانية من سورة مثل المزمل قيام الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يعني مسألة الليل والنهار الليل طبعا بيطول بيقصر ليل الصيف يبقى قصير جدا والنهار طويل وهكذا العكس في الشتاء عشان الإنسان يحافظ طول حياته على عدد معين وزمن معين من قيام الليل نصفه أو التلتين ويزود وعايز يحافظ وفي أيام بيبقى عنده ظروف صعبة جدا واخد بالك فكان هيشق الأمر عليهم وهو التوبة وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فهنا بقى كان قيام الليل على الفئة العالية العمالقة الكبار قوي قوي قوي اللي هم الفئة الأولى من الصحابة لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل اللي آمن قبل الفتح ده ودخل ده فئة عليا عليا عليا طب بقت عالية ازاي أسباب من ضمنها قيام الليل فكانوا هم بيعملوا كده مع الرسول عليه الصلاة والسلام فنسخ هذا الفرض بهذه الآية وبقى قيام الليل مستحب بحيث انت متعاد على النص جيت مرة التلت جيت مرة الربع جيت مرة تعبت كل ده ايه خلاص نسخ الفرض وبقي الفرض في حق الرسول عليه الصلاة والسلام عشان الدرجة فالصحابة في البداية كان قيام الليل ده ايه اعظم الاسباب عشان لتأهيلهم لكي يحملوا المؤنة العظيمة جدا لكي يحملوا العبء الايه الرسالة وتبليغ الرسالة والصبر والجهاد رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام فكان في البداية ايه قيام الليل فرض ثم نسخ هذا الفرض بالتخفيف فقال ايه علم ان لن تحصوه لن تطيقوه انك تقيم الليل طول حياتك كده تلتين الليل مثلا او نصفه او تحافظ على بتاع وحتى مش هتحصي تقول هو زاد قد ايه معهمش ساعات وكم دقيقة وكم ثانية ماذا فتاب عليكم تاب اه يعني ايه تاب يعني رجع من الشدة اللي كانت عليكم اللي كان فرض ده مع مع الشده في الاول عشان بيرتبهم وبيعدهم للدرجه العاليه تاب عليكم الى التخفيف هو دي اسمها الايه التوبه فالتوبه دايما من الى من غضب الى رضا من عقوبه الى تنعيم والى عفو وده دايما وربنا بقى التواب سبحانه وتعالى فده رجوع اهو ده من معنى الايه من معنى الرجوع علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فتاب عليكم يبقى نسخ الايه الفرض وبعدين بين لماذا واخد بالك فقرأوا ما تيسر من القرآن سواء بقى قراءة القرآن اللي هو معظم المفسرين قالوا إنها إيه الصلاة وقال يعني ما تيسر من القرآن يعني يريد بها الصلاة ولا تجهر بصلاتك ولا تخوف بها وابتغي بين ذلك فيعبر عنها عن الايه عن القراءة هو يريد القراءة ارفع صوتك بالقراءة قال سماها الصلاة فيبقى علم أن تحصوه فتاب على إيه التوبة هنا انت يعني رجع من التثقيل إلى التخفيف مثلا من التعسير إلى التيسير من الإضلال إلى الهداية يضل إنسان النهاردة وبكرة وساعتين وأن يرجع إلى الإيه إلى الهداية هو دي توبة ربنا هو التواب سبحانه وتعالى أمال إيه طيب يبقى فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر القرآن علم أن سيكون منكم مرضى يعني مش هتقدر تواصل على طول كل ليل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واحد شقيان تعبان طول النهار شغال في المعمار أو شغال في الزراعة فهيعمل إيه ده هيؤدي إزاي واخد بالك وآخرون يقاتلون في سبيل الله السورة دي كلها مكية مفيش فيها قتال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إزاي يقول, يقول بقى إيه واخد بالك وأخونا يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه آه ولذلك ابن كثير وغيره يقول دي ايه من أكبر دلائل النبوة واخد بالك شوف التاريخ كله كان قتال ازاي وهم في مكة لسه ما حصلش قتال ولا غزوات ولا كلام من ده خالص لأن التنزيل منزل هو علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل أيضا مثال آخر في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول عليه السلام يعني اللي بيوشوش النبي كده حاجة بينه وبينه يعني على انفراد فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر يعني ده أفضل لك في النماء والزيادة وأطهر لك من الذنوب والمعاصي ومن الدرجات الدنيا عشان تبقى الدرجات ال- الأعلى ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا شيئا صدقة فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى عز وجل هو الذي رزقك وقدر عليه معكش واخد بالك طب يعني انا مضطر عايز اتكلم اصلا في حاجه سر و- و- واشكو اليه كذا كذا فق- فان الله ايه غفور رحيم ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقه لم تهن عليكم الصدقه أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم احنا دلوقتي فاضل عشر دقايق مش وعدنا ونص رد علي الميعاد مش عشرة ونص ساعة من تسعة ونص عشرة ونص لا ميعادنا عشرة من تسعة ونص عشرة ونص ساعة هي عشرة ونص عشان أكمل الآية والوقت اللي بقولها فيبقى الآية علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما يتيسر علم أن سيكونوا منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله يبقى دي إيه من أكبر دلائل النبوة لأن بعد ذلك علمنا كيف كان القتال وكيف كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في القتال وفي الغزوات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة رجعنا بقى لآية سورة المجادلة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله يبقى تاب الله عليكم آه من التجديد إلى التخفيف من التجديد ب- ب- ب- بفرض قيام الليل إلى التخفيف بإيه بنسخ الفرض قيام الليل وصار سنة والصحابة طبعا هم خير من قام الليل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يقول في سورة التحريم أيضا يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا نصوحا يعني إيه قال لك النصح ده أصل يدل على ملائمة بين شيئين وإصلاح لهما ده في اللغة عند ابن فارس الناصح الخياط الترزي لأنه بيصلح آه، ثوب مع ثوب قماشة مع قماشة والنصاح اللي هو الخيط الذي إيه يخاط به الخيط يخاط به والنصح والنصيحة خلاف الغش يقال في المثل ناصح الجيب في المثل ناصح الجيب يعني ايه يعني اذا وصف بخلوص العمل يبقى يسمى ناصح الجيب فالتوبة النصوح كأنها صحيحة لا خرق فيها ولا ثلمة يعني توبة نصوح والتوبة النصوح دي لها ثلاث أمور لازم يجتمع فيها ثلاث أمور لعلنا جميعا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة أولا تعميم جميع الذنوب يبقى التوبة النصوح يبقى من كل الذنوب والمعاصي واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا إيه تناولته ده كلام ابن القيم ثانيا إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته أدي الإيه ال- ال- ال- التوبة النصوح يجمع كل إرادة وعزيمة مبادرا بها ثلاثة تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها إزاي ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده في الرغبة فيما لديه والرهبة فيما عنده لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته قدام الناس لكن الناس تعرف ان انا بعمل الشر ده ده احترام هيقل لي طيب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته امام الناس ولحفظ حاله او لحفظ قوته وماله او استدعاء حمد الناس او الهرب من ذمهم او لئلا يتسلط عليه السفهاء او لقضاء نهمته من الدنيا او لافلاسه وعجزه ونحو ذلك من العله التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل يبقى توبوا الى الله توبه نصوحا هي دي التوبه الايه النصوح على الشروط الثلاثه ديت عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إذا كان النور وفي نور أعلى أتمم لنا نورنا يوم القيامة واغفر لنا ما فيش مشكلة أبدا إنك على كل شيء قدير يبقى دي اسمها التوبة الإيه التوبة النصوح وهي في سورة التحريم ال ال برضو في قوله تعالى إن الذين آه لا أنا بس عايز أخلص عشان ناخد أهم ما يمكن أن نأخذه يعني يعني أعتقد أن في هذا القدر إيه كفاية اليوم وإحنا بنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا جميعا إلى التوبة النصوح وإلى إكثار من التوبة كل يوم كل يوم بل في كل ساعة كل يوم وكل ساعة دايما ربي اغفر لي وتوب علي اللي كانت في آخر حاجة صلى الله عليه وسلم توب علي ربي اغفر لي وتوب علي طول ما أنت عايش وتزود وتزود وتزود على النحو الذي ذكرناه تكون قد دعوت الله باسمه التواب سبحانه وتعالى وعز وجل نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان ونسأله عز وجل أن يؤيد ولي أمرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يهيئ له البطانة الصالحة نسأله تعالى أن يحكم فينا شرعه قبل أن نلقاه اللهم أذن لكتابك أن يحكم وأذن لشرعك أن يسود بقدرتك يا رب القوى والقدر اللهم ألف بين قلوب الموحدين وألف بين قلوب المشايخ والدعاة أجمعين واجعلهم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان برحمتك يا أرحم الراحمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته